خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختلاف كل هم الافتراق واسع الرحمات باب كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله أمة محمد أمة الإسلام الأمة اللي ربنا أعزها بالاتصال بالله الأمة اللي ربنا أكرمها بمعرفة الأسماء الحسنى الأمة اللي ربنا أكرمها باسم الله المؤمن واسم الله الواسع واسم ال- في أسماء من الأسماء الحسنى يا جماعة ما فيش حد في الدنيا يعرفها قبلنا زي اسم الله الواسع كده يقول لك ده من مبتكرات الإسلام يعني ده ده حاجة كده ربنا اداها لنا الأمة اللي ربنا أكرمها بمحمد عليه الصلاة والسلام الأمة اللي ربنا بيكرمها كل سنة في رمضان بتنزل جبريل عليها حتى بعد موت نبيها عليه الصلاة والسلام بتنزل جبريل عليها في ليلة القدر كل سنة الأمة اللي ملائكة السماوات السبعة بتنزل لها كل ليلة في رمضان في تنزل لها في ليلة القدر في رمضان تحتفل بذكرى نزول القرآن معاها السلام عليكم يا أمة محمد ربنا يؤمننا مما نخاف يا رب احنا دلوقتي في المعنى الخامس من اسم الله المؤمن وهو المجير من معاني اسم الله المؤمن الإجارة ان ربنا بيعطي ثلاث حاجات يا جماعه ركزوا معايا في المعنى ده ثلاث حاجات ما نقدرش نعيش من غيرهم في ثلاث عطاءات مذهله لاسم الله المؤمن في المعنى ده في معنى الاجاره عطاء الاجاره وعطاء اللجوء وعطاء الحصانه ركزوا لان في ضعفاء كتير قوي هيبكوا هيبكوا في الكلام ده في نساء مظلومة ورجال مظلومة في ناس مقهورة يا جماعة اتقهرت من ناس أقوياء ومش عارفة تعمل ايه في ناس اتظلمت واتداس عليها قوي ومش لاقية سند ومش لاقية ملجأ ومش لاقية حد تروح له عطاء الإجارة زي قول الله سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير فكرت فيها دي قبل كده كلنا بنقرا وهو يجير ولا يجار عليه استنى بس بالراحه بالراحه كل كلمه من كلام ربنا عالم شمس جديده بتشرق على حياتك وعلى قلبك وعلى نفسيتك وعلى شخصيتك وعلى عقليتك وعلى طريقه تفكيرك وعلى اهدافك في الحياه وهو يجير استنى اقف وهو يجير انك انت تلاقي حد تستجير بيه لو حصل مصيبه زي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمة الله يعني في حصانة وإجارة من الله سبحانه وتعالى لما تقع في زنقة تقول اللهم أجرني يا مؤمن الإجارة هي الحماية إن ربنا يحميك من أي حد مفيش أي حد يقدر يقول لك وهو يجير ولا يجار عليه حدش يقدر يجور عليك وانت في حماية ربنا يعني مفيش اي حد يقدر يحميك من ربنا ولكن ربنا يحميك من اي حد العطاء الثاني في اسم في معنى المجير عطاء الحصانه عارفين الحصانه الدبلوماسيه كده عضو في مجلس الشعب في حصانه يعني ما حدش يقدر يقرب يعني الاجاره ان انا بروح ملجا انما الحصانه انا في مكاني ما حدش يقدر يقرب اصلا مني وانا في مكاني عارفين سيدنا هود لما بيقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون انا كلكم كده حطوا ايدكم في ايد بعض عشاني ضدي ثم لا تنظرون اوعوا تديني فرصه اوعوا تقولوا لي بكره هنيجي نموتك بكره هنيجي نسحلك لا لا لا لا, لا انا واقف اهو يلا بسرعه اعلى ما في خيلكم اركبوه اني توكلت على الله ايه ده ايه الجمال ده ايه جمال الانبياء اللي نفسنا ان احنا نبص في وشهم في الفردوس الاعلى اللهم اجمعنا مع اولي العزم من الرسل ومع الانبياء والمرسلين في الفردوس الاعلى يا رب ايه الجمال ده ال- الانبياء كلهم كان ده شعارهم يا جماعه انا انا في حصانه من الله ليه عشان الدعوه الى الله عشان ربنا سبحانه وتعالى هو ده قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس يعني انك تبقى في حصانه من الله طب وربنا قال للنبي والله يعصمك امتى بلغ ما انزل اليك من ربك ان كل ما تشتغلي في الدعوه الى الله كل ما ربنا هيعصمك فانت في عصمه الله طول ما انت في دعوه الله يا بختهم اللي هيعيشوا حياتهم يتكلموا عن ربنا يا بختهم اللي هينذروا حياتهم لدعوه ربنا وللكلام عن الله وللبلاغ عن الله خلي الظالمين يقفوا في وشهم خلي اللي مش عاجبه الدعوه الى الله يقف في وشهم في النهايه هم والله يعصمك من الناس زي ما قلنا دلوقتي من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله يعني في حصانه من الله سبحانه وتعالى يعني في حصن حصين من الله طول اليوم إيه، زي ما العلماء قالوا نفس الكلام يا جماعه على الصيام العلماء في الصيام قالوا معنى جبار ائمه السلف قالوا ان عباده الصيام دي عباده فيها حصانه يعني إيه فيها حصانه يعني لما تروحي تقفي على القنطره بعد ما تعدي من على الصراط اي حد ظلمتيه زوجك ظلمتيه خنتيه إيه، انت ظلمت اولادك إيه، اي حد مسلم ظلم مسلم وخذله بتلاقي اللي انت ظلمتهم بقى واللي انت كلت فلوسهم واللي انت اعتديت على اعراضهم واللي انت اختبتيها واللي انت دميت عليها بتلاقيهم واقفين لك بقى مستنيينك على القنطره فبياخدوا من حسناتك حسنات الصلاه ياخدوها حسنات الذكر ياخدوها قال لك العباده الوحيده اللي فيها حصانه ما حدش يقدر ياخد منك حسناتها على القنطره هي الصيام عشان كده المفروض نكتر على قد ما نقدر من عباده الصيام ونفرح برمضان لان دي حصانه من الله رمضان ده من اسباب حصانه الله للعبد المؤمن لان اي حسنه انت عملتيها ممكن حد ظلمتيه في الدنيا ياخد منك الحسنات دي على القنطره الا حسنات الصيام العطاء الثالث عطاء اللجوء اكبر معسكر للاجئين بورما عامله المحرقه بتاعه المسلمين احياء على بعد امتار من معسكر اللاجئين ده فاللي يقف في المعسكر ده يشوف الدخان اللي طالع من المحرقه وهم بيحرقوا اجساد المسلمين قدام عينيهم عشان ما حدش يرجع تاني انتوا متخيلين يا جماعه بكلمكم عن واقع بكلمكم عن حقائق trust me بكلمك عن عن كلام حدث بالفعل اكبر معسكر للاجئين في العالم 4 مليون مسلم على الحدود بين بورما وبنجلاديش وزي ما قلت لكم عاملين المحرقه ديت عشان الدخان اللي بينبعث من حرق اجساد المسلمين يخلي حدش يفكر ان هو يقرب من البلد تاني آه، نفس فكره اللجوء السياسي آه، انك انت تبقى خايف ومرعوب من المكان اللي انت فيه واول ما تعرف تسافر مكان تاني تاخد فيه لجوء تلاقي نفسك بقيت واحد تاني وبتطمن وبتقول اللي انت عايزه ايه يا عم اللي حصل يا عم انت بقيت سبع رجاله فجاه ليه لقيت حد الجا ليه وان احد من المشركين استجارك فأجر فأجر فورا حتى يسمع كلام الله طب وبعد ما سمع كلام ربنا ثم أبلغه مأمنة لما يحب يسيب البلاد الإسلامية بعد ما ادانا له لجوء سياسي عايز يروح مكان تاني نأمنه ونحميه لحد ما يوصل لمكان آمن آه، يعني قمة الأخلاق اللي في الدنيا الإسلام هم بياخدوا مننا القوانين دلوقتي ويتفاخروا بيها آه، بالقوانين دي علينا يعني مش تأمنه ولما يلجأ إليك تجيره وبعد كده تقول له بقى مع السلامة لا لو هيسيب بلدك حتى وهو ما أسلمش وصلوا المكان آمن ما حدش يقدر يظلمه فيه عشان كده اسم الله المؤمن بيطمنك جدا جدا جدا المعنى السادس لاسم الله المؤمن مصدر الأمان من التهديدات في الحياة الحياة تحت التهديد إحساس مرعب زي اللي عايش جنب بركان مهدد إنه ينفجر, ينفجر فيه في أي لحظة زي اللي مربوط في رقبته قنبلة مهدد إنها تنفجر فيه في أي لحظة يا جماعة في بنات بتنتحر كتير جدا جدا لا على السوشيال ميديا بنت انتحرت ليه لما شاب هددها بصور أو بتسجيلات بينه وبينها في مسلمين عايشين في رعب في بورما زي ما قلت لكم لان هم تحت تهديد الحرق وهم احياء في ناس عايشه حياتها تحت تهديد الحرب في اي لحظه في ناس مهدده في امنها في ناس مهدده في اولادها في ناس مهدده في رزقها امريكا شوفوا ربنا المؤمن اصل المؤمن بينتقم للي عايش تحت التهديد من اللي هدده امريكا في نفس لحظه دخولها في العراق يا جماعه 2003 وعيشت شعب العراق تحت التهديد وتحت الرعب و... واحنا فاكرين اللي حصل ايامها في نفس اللحظة في نفس السنة 2003 ربنا أرسل عليهم إعصار إيزابيل الإعصار ده يا جماعة الناس في أمريكا وصلت من الرعب ان كل الرجال والنساء والصغيرين والكبار كانوا ماسكين ماسكين ازاز الخمره وواقفين في الشوارع من الرعب يشربوا الخمره عشان يخ- ي- يتخدروا وعشان يسكروا وعشان ينسوا الرعب بتاع الاعصار اللي هم عايشين فيه كان فيلم رعب امريكا عاشت في لا- فيلم رعب اسوا شيء في الحياه ان انت تبقى عايش تحت التهديد مهدد بالموت او بالقتل من انسان مهدد بالقهر مهدد بالقصف مهدده بالطلاق مهدد ب... ساعتها بيبقى اقصى حلم ليك في الحياه انك تلاقي حد تلجا اليه انك تلاقي حد تتحصن بيه انك تلاقي حد يقويك زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال آوى إلى الله فآواه الله على فكرة يا جماعة احنا كلنا تحت التهديد أصلا تهديد إبليس هو ربنا سماه الشيطان ليه؟ آه الشيطان آه، آه، آه، من شيطة يعني هو ممكن من شطنة يعني البعيد والعياذ بالله وممكن من شيطة الشايط الوالع عارفين يقول لك الرز شاط يعني الرز هيتحرق يعني في واحد والع ومحروق منك عايز يدمرك عايزك تبقي واحدة من اللي هيقعدوا قدامه في جهنم والعياذ بالله في خطبته في اهل النار عايز عايز يدمر لك حياتك عايز يتعسك عايز يكئبك عايز يطلقك عايز يخرب لك حياتك عايز يخرب لك بيتك الشيطان فانت مهدد بالشيطان عشان كده بنقول ايه اعوذ بالله من الشيطان يعني ايه العوذ العوذ في اللغه انك انت تروح لواحد آه، يعني قوي ويقدر يحميك وتقوم داخل في ظهره وتقوم مكلبش فيه وتقول له انجدني احميني حصني من الخطر ده فالعوذ هو اللجوء العظيم لما يكون في قصف في حياتك وعايز تلجأ لحد سبحان الله آوى إلى الله فآواه الله الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لما تعرض للتهديد بالطرد من مكة دخل في جوار المطعم بن عدي التهديد صعب قوي يا جماعة التهديد معنى صعب جدا في الحياة آه، آه، آه، معنى مهم قوي من معاني اسم الله المؤمن المعنى السابع المؤمن مصدر الأمان في القبر ويوم القيامة وفي الجنة أصل في ناس ممكن مش متخيلة يعني إيه مصدر الأمان في الجنة آه، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ما أنا ممكن عايش في قصر وعايش في نعيم بعصلش بس أنا مهدد في حياتي القصة يا جماعة ال ال الإنسان مهما وصل هو بإمكانياته مهدد الإنسان حتى لو في وسط القصور وهو مش آمن هو مش آمن إلا لو اتصل بالمؤمن هو ده الأمان الحقيقي بقى هي دي وثيقة التأمين الحقيقية هو ده الأمن القومي للدول وللمجتمعات بحق وحقيقي هو ده مصدر الأمن والأمان الحقيقي عشان كده من أعظم أسماء الله اللي أنت هتحتاجها من أول لحظة بعد الموت بل من أول ما ملك الموت هيدخل عليك وألوف ملائكة الموت واقفين مستنيين نزع روحه من جسد الإنسان عشان ياخدوا الروح ويطلعوا بيها للسماء من أكتر اسم هتح- هتحتاجه في هذه اللحظة هو اسم الله المؤمن شوف المؤمن هيعمل لك إيه في القبر شوف بقى القبر ده أكتر مكان مرعب يعني يعني ما فيش مكان مرعب في الحياة أكتر من القبر الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصف لحظة دخول الإنسان الصالح للقبر فيقول عليه الصلاة والسلام فإن كان مؤمنا شوف بقى كده غمضي عينك بقى غمض عينك كده تخيل انت داخل القبر داخل مكان الفزع داخل مكان الخوف شوف بقى اللي هيحصل فإن كان مؤمنا فجأة كانت الصلاة عند رأسه في بودي جارد كده كي وقف عند راسك وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله يا جماعة والله العظيم ده ما في القبر بس ده في الدنيا قبل الآخرة يا جماعة ربنا بيجعل عباداتك مصدر أمان ليك ربنا وما كان ربك نسيا ربنا ما بينسلكش الأعمال الصالحة المؤمن ما بينساش كل ليلة قمتيها وكل مرة اتكلمت عنه وكل سجدة سجدتها له لما بيحصل أخطار وتهجم عليك الأخطار المؤمن بيأمنك من الأخطار بسبب العبادة بتاعتك بيخليك في حصن حصين وبيجيرك بسبب عبادتك وما كان ربك نسيا الله المؤمن سبحانه وتعالى كان كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله يا سلام يا من انت جميل يا رب يا من انت كريم يا رب يا من انت عظيم يا رب وكان فعل الخيرات عند رجلي بودي جاردات من كل ناحيه انت تعبتوا يعني تعبتي يا جماعه احنا لحد النهارده بنمتحن وبندخل شهادات طبيه وبندخل شهادات شرعيه وتقعد ليله الامتحان تعبان ومضطر انك ما تنامش ومضطر انك انت توصل الليل بالنهار في المذاكره واول ما بتخرج من الامتحان الحمد لله يسألك حبايبك كده الأخبار إيه؟ قفلت الورقة فضل ومنة الله سبحانه وتعالى أهو ده واحد مقفل الورقة داخل القبر لقى بودي جاردات من كل ناحية إيه ده؟ ده العبادات والصلوات والزكوات والصدقات والدعوة إلى الله وصنائع المعروف والخوف للخيرية وكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باشا داخل القبر المؤمن مأمنه من كل حتة ربنا سبحانه وتعالى يأمنك في القبر والأعمال الصالحة اللي انت عملتها لأجل الله يعني زي وانا بكلمك دلوقتي وانت بتسمعني دلوقتي تيجي تحوطك من كل مكان عشان ربنا سبحانه وتعالى يأمنك من عذاب القبر انا انا انا عايزك بس خد بالك يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بعد كده بيقول فيؤتى من عند رأسه مين اللي جاي يعني واحد مثلا ماسك عصايه وجاي يضربك ولا واحد ماس جاي ماسك قنبله وعايز يفجرها فيك ملائكه العذاب ملائكه العذاب جايه انت عملت معاصي في الدنيا انت عملت مصايب انت عملت كبائر ما تستوجب عليك عذاب القبر فيؤتى من عند راسه انما بعد شويه يقول ويؤتى من عن يمينه بعد شويه ويؤتى من عن شماله ويؤتى من عند رجليه انت متخيل ملائكه عذاب من الجهات الاربعه جايين الراجل ده لازم يتعذب الراجل ده عمل مصايب الراجل ده عمل كبائر البنت دي عملت مشاكل فتقول الصلاه ما قبلي مدخل ويقول الصيام ما قبلي مدخل وتقول الزكاة ما قبلي مدخل يا ويله اللي ما عندوش بودي جردات في اللحظة دي ويقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل أو ما قبلي مدخل هو بيؤتى من مين من ملائكة العذاب بسبب الذنوب اللي هو عملها في الدنيا وهي عملتها في الدنيا فملائكة عذاب القبر جاية تعذبه بسبب الذنوب فربنا بعت له الأعمال الصالحة والدعوة إلى الله وقراية القرآن والصيام والصدقة تأمنه في القبر عشان لا يخاف يعني بودي جاردات محوطة به من كل ناحية عشان ما يخافش أصلا من ملائكة العذاب من أثار اسم الله المؤمن يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة خلاص انت في القبر بقى الرفيق الصالح والأعمال الصالحة وعشت باشا بقى باشا واتفتح لك القبر مد البصر اسم الله الواسع بقى والدنيا جميلة جدا خرجت من القبر يوم القيامة بقى يوم الدنيا كلها مقلوبة يوم الفزع الأكبر تلاقي ربنا بيقول لك وتتلقاهم يعني ايه تتلقاهم عارفين رئيس جمهورية نازل يزور بلد كبار القوم واقفين من قبل البلد ب 50 كيلو يتلقوه واقفين يستقبلوه يعني ربنا عامل لك حفله استقبال ملائكيه يوم القيامه المفسرين قالوا وتتلقاهم الملائكه اي من اول لحظه يوم القيامه لان منظر نفخ الروح تاني ولم التراب من الارض والجسم يكون تاني وشق الارض والطلوع والناس كلها طالعه تصرخ والظلام الدامس والملائكه واقفه مستنيه ملائكه الحساب بقى مش ملائكه الاقتياد فالمؤمن مستحيل ما يخافش في الوقت ده يعني ما هو بني ادم فربنا عامل له استقبال ملائكي وتتلقاهم الملائكه الملائكه اللي كانت بتكتب لهم اعمالهم الصالحه واللي كانت معاهم في جلسات العباده الملائكه اللي بتحبهم هذا يومكم كان ربنا المؤمن مش راضي انك انت تدوقي الرعب لحظه واحده يوم القيامه حد فكر فينا يا جماعه ان ظل عرش الله ده اثر من اثار اسم الله المؤمن يوم القيامه الساهرة ربنا سمى أرض المحشر الساهرة لأن مفيش نوم فيها الناس كلها سهرانة خمسين ألف سنة محدش يقدر يغمض عينيه أصلا غمض عينيه في إيه مشاهد الفزع في كل مكان وفي كل لحظة يعني أنتوا أنتوا متخيلين يا جماعة إن يعني إن في وسط أرض المحشر مفيش حصن حصين غير ظل عرش الله وحتى في الجنة زي ما قلت لكم من أعظم أنواع نعيم الجنة يا جماعة نعيم الأمان عشان كده لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نعيم الأمان إن الملك ده مش هيروح منك مفيش أي مصدر للقلق مفيش أي مصدر للتوتر في الجنة معاني جميلة قوي يعني عشنا معاها في الحلقة دي وعشنا معاها في الحلقات اللي فاتت وزي ما بقول لكم أنا يا جماعة أنا عايز أنا عايز اسم الله المؤمن يدخل في قلبنا ما انساش ابدا بنت كاميرونيه كانت اسلمت وانا زمان وانا في درس من الدروس كانت جت يعني باتت عندنا في البيت مع زوجتي وربنا ساقها الينا يعني جت من الكاميرون بعد كده سافرت في العالم بقى ويا رب تكون النهارده من الدعاء الى الله يا رب فكانت باتت مع زوجتي فانا فاكر كلمه قالتها البنت دي ما انساهاش ابدا ابدا يعني كانت بتقول لنا انا ربنا دخل في قلبي هي الكلمة يعني هي بتعبر بقى بلغتها البسيطة أنا أنا عايز اسم الله المؤمن يدخل في قلبك أنا عايز أسماء الله الحسنى تدخل في قلبك أنا عايزك تعيش السعادة أنا عايز الكهرباء ترجع تاني لأعضائنا يا جماعة يا اخوانا اي جهاز من غير كهرباء ملوش اي لازمه انت ايدك دي مش هتعمل بطولات الا لما كهربه معرفه الله تيجي فيها لسانك مش هينطلق في الكلام عن الله الا لما الكهرباء ترجع تاني للجهاز بتاع اللسان ده اللي هو معرفه الله معرفه الله هي السبب الوحيد للسعاده هي السبب الوحيد للامان الاتصال بالله هو السبب الوحيد للمجد وللملك وللعزه الله سبحانه وتعالى مفيش امان غير بجوار الله مفيش عز غير من الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم يا ايها الناس وربنا قال كده يا ايها الناس يا ملوك يا رؤساء يا اغنياء يا فقراء انتم الفقراء يا ملك انت فقير يا وزير انت فقير يا غني انت فقير يا ملك الجمال العالم انت فقيره يا بنت يا عاديه يا شاب يا يا بتخرج يا يا طبقه وسطى يا طبقه فقيره انتم الفقراء انتوا كلكم فقراء قوي قوي شفت عزه زي دي شفت عظمه زي دي شفت جلال زي ده سبحان الله رب العرش العظيم احنا لسه في الرحله الجميله قوي قوي قوي دي رحلتنا مع اسم الله المؤمن المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى هناخد آآ آآ يعني معنى جديد من المعاني العشره بتاعه اسم الله المؤمن اللهم امنا مما نخاف اللهم اهد قلوبنا اللهم اجعل قلوبنا في امنك وامانك اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا اللهم زك لنا نفوسنا اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم ايدنا بروح منك اللهم امدنا بمددك العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم أمنا مما نخاف اللهم أمنا مما نخاف اللهم أمنا مما نخاف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
إنه رب العباد حبه هو خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الضر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختلاف كل هم الافتراق واسع الرحمات باب إنه رب العباد حبه هو خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك